بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركاته على جميعنا آمين الأصحاح الرابع الآية 14 فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله فلنتمسك بالإقرار لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرفي لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه هاخد حتة من العهد القديم صغيرة عبارة عن آية واحدة من نحوم الأصحاح الأولاني الآية 15 هوذا على الجبال قدم مبشر مناد بالسلام عيدي يا يهوذا أعيادك أوفي نذورك فإنه لا يعود يعبر فيك أيضا المهلك قد انقرض كله والمجد الله دائما أبديا آمين الموضوع بتاعنا عن مدى احتياجنا للسيد المسيح مش ممكن نعرف مقدار احتياجنا للمسيح الا اذا عرفنا حقيقه الموقف بتاعنا يعني لو انسان عنده مرض زي السرطان والسرطان جوه الجسم ومنتشر لكن ما وصلش الى اي عضو يسبب الم لغايه ما يجي يوصل مثلا للرئتين ويلاقي التنفس انتهى يروح للدكتور يقول له ياه انت ساكت على نفسك ده انت ليك ثلاث سنين السرطان بيشتغل وتقريبا انتشر في كل الجسم وده انتهت القصه بينما لو ان هذا الانسان كل مثلا ست اشهر بيعمل check up واكتشف بداية السرطان في أي جزء من الجسم كان ممكن يتشال وممكن يحتاج إلى chemotherapy أو أي حاجات من الحاجات الجديدة اللي بدأت تطلع وربما يعيش في ناس عاشوا فوق ال 30 و 40 سنة بعد ما عملوا عمليات السرطان. الفرق بين الاثنين طبعا نوع السرطان مهم ولكن أيضا مع نوع السرطان اكتشاف السرطان. اللي اكتشف السرطان بسرعة أنقذ اللي قالك أنا مش بتألم وماشية تحصل اللي يحصل للأسف أحيانا كنت بقابل جوه حتى في أمريكا ناس دكاترة سواء دكتورة أو دكتور ويبقى يفاجأ إن بعد كام سنة يكتشف إن كان عنده سرطان بينما معروف ان في الخارج بالذات في امريكا اغلب الناس على الاقل مره كل سنه يعمل check up كامل عشان يقدر يكتشف اي حاجه جديده في جسمه مش هقدر اعرف قيمه مسيحي الا اذا عرفت انا جوايا ايه انا جوايا ايه ولذلك احبائي كان عمل الشريعه الموسويه الكشف عن المر الموجود في داخلنا لو واحد غلط حتى ولو الغلطة دي سهو كذب كذبة مش أصدق وهو بيتكلم بسرعة كذب كذبة طب ذنبه ايه ده وسط الكلام مش قاصد يكذب يقول لك اسمها خطية السهو تقدم عليها ذبيحة يا إذا كان السهو قدم عليها ذبيحة أمال الخطية الكذب العادية يبقى قدم عليها إيه؟ وإذا كانت الخطية الكذب العادية خطيرة أمال خطية الزنا تبقى إيه؟ طب خطية القتل تبقى إيه؟ طب خطية مثلا الخيانة للبلد تبقى إيه؟ فعمل الشريعة إنه تضرب كشاف جوه النفس البشرية لكي تكتشف كل الضعفات الموجودة فيها وتدرك انها في احتياج الى عمل نعمه ربنا فيها يقول فاذ لنا رئيس كهنه عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله فلنتمسك بالإقرار كان عمل الكاهن زمان أكتر عمل ليه تقديم الذبيحة اللي بتكشف أنا محتاج قد إيه أتنظف لكن الذبيحة الحيوانية أقصى ما بتعمله إنها بتغسل الجسم اللي بره أو تكشف عن الضعف لكن زي المراية اللي الواحد يبص كده يقول ياه إيه اللخبطة الموجودة في جسمي ده لكن مين يصلح لي اللخبطة المراية ما تقدرش تصلح عمل السيد المسيح إن رئيس كهنة بيسميه إيه قد اجتاز السماوات رئيس كهنة اجتاز السماوات وفي الأصبحاح اللي بعده يقول إيه لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس في مال الله لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا قادرا أن يترفق بالجهال والضالين إذ هو أيضا محاط بالضعف إلى آخره وبعدين يتكلم بقى عن المسيح يقول إيه لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة بل الذي قال له أنت ابني وأنا اليوم ولدتك وكما يقول أيضا في موضع آخر أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صدق الفرق بين لو أنا عايش في العهد القديم قبل المسيح وأنا عايش النهاردة في عهد المسيح في العهد القديم طول النهار عندي مرارة اسمها الشعور بالذنب اللي النهاردة أغلب علماء علم النفس يقول لك أخطر مرض في حياة الإنسان اسمه حاجة إيه؟ اسمه الشعور بالذنب الإنسان يقول لك دايما أنا خاطي أنا وحش أنا ما فيهاش فايدة أنا أقل من غيري أنا إنسان فاشل أنا طول النهار بيسموها بليتل هيمسيلف يعني بيحط من نفسه مش قادر يقوم ده بالنسبة لإنسان العهد القديم فكان يدخل الإنسان يقولوا له آخر حدودك للحتة دي في ناس آخر حدودهم الكورت الخارجي أو الدار الخارجية بتاعت الهيكل وفي ناس زي الكهنة يقدروا يدخلوا لغاية القدس وفي ناس جوه القدس يقدروا يقدموا ذبائح حتى من الكهنة وفي كهنة ما يعلهمش الدور ما يقدرش يقدم ذبيحة وفي واحد بس يقدر يدخل مرة واحدة إلى قدس الأقداس لكي يقدم ذبيحة عن الشعب كله بعد ما يقدم ذبائح كثيرة عن نفسه يعني مين اللقي ده اللي ليه انه يقدر يدخل مرة في السنة عشان يدخل قدس الأقداس يمثل كل البشرية أو كل إسرائيل جوه قدس الأقداس النهاردة حبيبي جالك رئيس الكهنة ليس على رتبة هارون ولكن على رتبة ملك صادق اللي قال له أنت ابني وأنا اليوم ولدتك لما إنسان لو إنسان ابن وزير وبعدين افترض أنه وزير مثلا نقول الصح ابنه وبعدين في مشكلة واحد عايز يطلع شهادة وفاة يقدر يطلعها من مكتب صحة وبعدين مش هيضرب تليفون يقول مين شوفوا لي دكتور يطلع لي شهاده الصحه يقول لك ده انا بابايا بالتليفون بقول له بابا ده ليا صديقي اه اتوفى يقول له حبيب ملك صالح يدوس على زرار يتمنى 100 واحد من الدكاتره يخدم وزير الصحه انت ابن الله اللي تبنيه تبناك لانك اتربطت بابن الله الحي اللي بنسميه الوحيد الجنس اللي من حقه ان يدخل الى السماء ويحمل كل اعضائه اعضاء جسمه يدخلها الى حضن الاب اذا احتياجي للمسيح انه قادر ان يحملني ويدخل بي الى حضن الاب شوف احبائي احداث العالم محزنه ومؤلمه ومش هتنتهي يعني ما كان بيتكلم عن الحقائق التاريخيه المزيفه اللي بتنزل ده مش حاجه جديده في العالم في كل العالم في تزييف كثيرا ما يحدث فيه تزييف في الحقائق حتى الحقائق التاريخيه الثابته ولكن عمل المسيح مش ان انا اقلق ولا اضطرب ولا اقول الناس بتزيف التاريخ انا عندي جوايا في اعماقي ضابط التاريخ لما تبص لدانيال كده وتقول له يا دانيال ايه رايك في العيشه اللي عايشها يقول لك انا اسعد انسان في الدنيا تقول له عشان رئيس وزاره او الرجل الثالث في المملكه يقول لك لا مملكه ايه ده انا في احضان الهي ده انا محمول على الازرع الابديه دانيال وجد في السبي دانيال كان بتحو- تحوض حواليه مجموعات من الناس لا تطيق اسمه دانيال اتعمل في مكائد كثيرة من السحرة من المنجمين من الولاة من المرازبة ومع من رؤساء من الكهنة الوثنيين ومع هذا لم نسمع في دانيال تكشيرة ولا نشوف في دانيال ضيقة نفس ولا نشوف فيه تبرم ولا يقف قدام ربنا يقول له يا ربي ليه جبتني في الأيام الصعبة دي أورشليم الخربانة ولا الهيكل المتهدم ولا الكهنة بتوعنا اللي انشغلوا بالمادة ولا الشعب المشتت ولا احنا اللي قاعدين مسبيين ولا الذل اللي بنعيشه كل يوم لما يعملوا مواكب للآلهة الوثنية في الأحياء اليهودية ما سمعناش حاجات زي كده قالها دانيال لأن دانيال كان رجل يؤمن إنه محمول على أزراعي الله وكانت عينيه شايفة القدوس القادم من السماء شايف المسيح الآتي وحدد السنة بالظبط اللي جاي فيها المسيح وتكلم كثيرا عن نبوات خاصة بمجيء المسيح وده سر فرح دانيال في وسط السبي يا أحبائي مشكلتنا إن احنا غرقانين في الظروف اللي بنعيش فيها قلقانين كما لو كنا آلهة نحن ندير العالم لنا إله قوي يستطيع أن يح- يحرك العالم كله لحساب خلاصي أنا إنسان الله شغلته يقول لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله فلنتمسك بالإقرار قد إيه أحبائي الأسبوع ده قريت قطعة نفسي أكتبها أنحتها كده على حجر وأحطها في الكنيسة أظن مش عارف يا القديس جيروم يا إما القديس آه، أمبروسيوس مش متذكر لكن كاتبها عندي بيعلق على تعبير احمدوا الرب فإنه صالح وأن إلى الأبد رحمته فبيقول أيها الخطاة اشكروا الرب إيه ده أنا فاكرك تقول أيها الخطاة توبوا أيها الخطاة نوحوا أيها الخطاة إلى آخره ده بيقول لهم اشكروا الرب أشكر ربنا على إيه قال لأن مهما كانت خطاياكم فال- فالمسيح أعظم ما تركزش عينيك على خطيتك ركز عينيك على مسيحك ما تركزش عينيك على احداث العالم ركز عينيك على خطه الله الاكيده ستتم الهنا احبائي اسمه اله المستحيلات صدقوني احبائي معدل يمكن كل يوم الاقي بعض الامور اقول ما فيش فايده في الموضوع ده انتهى وفي اللحظه الحاسمه الاقي يد الله العجيبه تشتغل ألاقي يد الله العجيبة بتشتغل لنا إله فائق عجيب لسه وأنا في مصر امبارح ولا أول امبارح كان في موضوع صغير مش عايز أقول تفاصيله لكن بصيت لقيت كده نفسي في مأزق مش عارف أحله فقلت أجله الأسبوع الجاي فرقتش خمس دقايق بصيت لقيت الحل وصل وقفت كده قلت له مش ممكن يا رب اللي بتعمله معايا مش ممكن أذكر في مرة كنا طالعين من أوتوا لمونتريال مؤتمر لولاد إعدادي وطالعين باتنين ميكروباص فواحد قال أنا عارف السكة طلع قدامنا كنيسة ماري مرقس وهي يعني لا يا رب كنيسة العذراء لأن هي دي اللي يعني صعبة الوصول ليها شوية فطلع وبعد شوية وقف وقال بصراحة أنا مش عارف أوصل طب العنوان قال ما عنديش طب تليفون الكنيسة قال ما عنديش طب هنكلم مين والناس مستنينا وجايين من كذا بلد ومؤتمر ودنيا ليل ولازم نوصل بعدين قلت له بص بقى تعالى انت ورانا فاول ما لقيت سوبر ماركت قدامي فقلت للاخ اللي بيسوق من ولاد الكنيسه طب ادخل الماركت قال لي هنعمل ايه قلت له ندخل نسال كده في كنيسه قبطيه قال لي ابونا ده احنا في مونتريال مونتريال يعني دي مثلا قد القاهره مثلا عشر مرات قال لي نقول له ايه قلت له بس نسال فهو داخل فوانا قاعد بصيت لقيت واحد جاي العربيه اللي جنبي واقفه واحد قاعد يسمع اغاني فبصيت لقي نزل وجاني قال لي ابونا خير قلت له انت مين قال لي انا جوزيف قلت له احنا بندور على كنيسه العذراء قال لي اللي دي ورا الماركت هنا على طول قلت له طب روح عند الاخ اللي جوه ايه يعني جوه مونتريال الملايين الموجوده والعربيه تيجي جنب العربيه واحد مصري قبطي وعارف الكنيسه والكنيسه جنبي مجرد الف ورا الماركت الاقي الكنيسه إلهنا أحبائي خطير في حبه مشكلتنا إن احنا نشغل مخنا خارج دائرة الإيمان المخ حلو ربنا خلقه لينا عشان نشغله لكن يتقدس بالإيمان فيجيب بركات كتيرة كل يوم معاملات الله معانا فائقة والأجمل من ده كله إنه قاعد يوضب يحرك كل الامور لكيما ندخل معه الى الامجاد الابديه. عارفين اللي قاعدين تحكوا فيه ده طول الفتره اللي فاتت دي؟ لما هندخل في السماء نقول ياه ده احنا ما كناش فاهمين ربنا بيعمل ايه. ده تدبير ربنا حلو والضيق ده الخيرنا والاضطهاد ده الخيرنا والمراره دي الخيرنا ونبص نلاقي الملايين من الناس اللي يدخلوا مكللين بسبب الضيق اللي احنا عايشين فيه اتذكر في احدى المؤتمرات في اوروبا واحد من الباستورز كنا قاعدين فقال يا جماعه احنا ناقصنا حاجه في اوروبا فقلنا له ايه قال نستورد شويه اضطهاد عشان الكنيسه في اوروبا تفوق وتصحصح شويه ضيق يخلوا الكنيسه تصحى فالضيق ده خير مش هتعرفوا قيمته الا لما تتقابلوا مع ربنا وتشوفوا فرح ربنا العجيب الهنا عجيب صدقوني ما من ضيقه الواحد يمر فيها الا وتطلع خير اكثر بكثير مما لو لم توجد هذه الضيقه لا انسى انسان في مونتريال كنت رايح ازور شخص في حالة خطر وكان يعني شاب صغير فطلع من المستشفى هو وصلني وطالع وبعدين بيقول لي ابونا اقول لك خبرة حلوة ليا قلت له ايه قال لي انا من اكتر من سنة دخلت المستشفى وقالوا لي بالظبط كده hopeless case ما فيش فايدة مش طالع من المستشفى عملت عملية في القلب و كذا صمام وقالوا لي القلب بايظ خالص والعملية فشلت مفيش فايدة وقالوا لي يعني وضب الويل الوصية بتاعتك عشان انت مش طالع من المستشفى تطلع من هنا كده على الايه على الجنازة على طول هناك صرحة مش زي هنا هنا يقعد يبقى عارف عنده ايه يقول له لا لا لا ده كله بسيطه وش هناك لا يقول له فاضل لك شهرين فاضل لك شهر يقول له الحاله خطر ولو حتى الحاجه كويسه يقول لك في احتمال تموت تكتب لنا اقرار لو مت مش مسؤولين وهي يمكن تكون عمليه لوز بسيطه يقول لك كده احتمال في واحد في المليون ممكن يموت انا ليه احط نفسي في مسؤوليه فهذا الانسان قال لي ابونا انا قالوا لي hopeless case وفعلا قعدت سنه كامله جوه المستشفى ودي نادره جدا ان واحد يتساب سنه كامله لان ما كانش في امكانيه يطلع من المستشفى يقول لي اجمل لحظات عمري دقت فيها عذوبه السماء لما كنت في المستشفى بعد ما طلعت زي ما انت شايفني بسوق وكويس وكل حاجه رجعت زعلان من ربنا بقول له ليه ما خدتنيش وانا في الضيقه كنت مستعد وفرحان ومتهلل لاني مربوط بيك الضيق حلو بس لما يبقى من ايدين ربنا ولما انا ابقى محمول على ايدين ربنا احيانا وده كلام كتير نسمعه من الشبان والشابات ومن الكبار يقول لك ايه يقول لك ابونا اللي ايده في النار غير اللي ايده في الميه او انت تقعد على الكرسي ولا تقف على المنبر تقول كلمتين لكن لو بتدوق اللي احنا بندوقه في الشغل ما كنتش ايه تقول الكلمتين دول شوف يقول لنا ايه لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية أحيانا تقول طب ده المسيح ده المسيح ده كلموني حاليا دلوقتي عرضوه في القاهرة كلموني في لوس أنجلوس الناس اللي راحوا حضروا الفيلم بتاع آلام المسيح وفي طبعا يقولوا لي ما فيش حد حضر أخدوا الكنيسة كلها يعني حجزوا سينما كاملة أخدوا الشعب راح فيلم 12 ساعة يقولوا ما فيش حد طلع ما بكاش لدرجة الناس تقول معقول المسيح احتمل كل الآلام دي عشاني مش ممكن ايه ده يا حبيبي إلهك ما عادش كده على كرسي وقال لك أنا بحبك لما يقول احببتكم بيعنيها احببنا حقيقه نزل لغايه اقصى اقصى انواع الموت ابشع انواع الموت اقصى انواع الالام جلد شوك طعن بالحربه تعليقه على الصليب ودي امر حاجه ممكن تحصل يبقى الانسان يشتهي الموت فلا يجده وبعدين مسحنا صار انسانا حقيقه ده لما بتشهد يهوى او غير المسيحيين يقول لك في ايات بيتكلم عنها ازاي المسيح يتالم ازاي يجوع ازاي يعطش ازاي يتعب ازاي يقعد يتكلم مع الاب ده لو ما عملش كده يبقى لم يجرب مثلنا ويبقى العمل اللي عمله مش ليا لكن لما انا اجوع اقول مسيحي جاع لما انا اتالم اقول مسيح اتالم لما انا اتعب اقول وانا طول اتالم او اتعب زي ما مسيحي تعب زي ما بيقول احبائي هنا قادر ان يرثي لضعفاتنا مجرب في كل شيء مثلنا انا عايزك تحب تحط الحتايه دي قدامك يرثي لضعفاتنا مش هو قاعد في الكرسي في السماء يقول يا عيني عليكم تعبانين لا يا حبيبي لا يا حبيبي ينزل ويقول لك وادخل معاك حتى لغاية الجلد حتى لغاية الموت مهما كان الضيق هتمر عليك فترة تلاقي نفسك عريان أنا اتعلقت عريان تبيت ليلة جعان أنا بيت جعان تتهم اتهامات ظلم قيل عني أني أنا مختل العقل من من قرايبي تتهم انك شرير قالوا لو لم يكن قد صنع شرا ما كناش سلمناه يقولوا عليك انسان مجدف يقول هذا مجدف اهو هو بنفسه شهد على نفسه لما قال ترون ابن الانسان اتيا من السماء مسيحيتنا ممتعه لان الهنا اله يعيش وسطينا يحملنا يشاركنا حياتنا يحول المرارة إلى عزوبة بزعل بزعل لما الاقي الناس مكشرة مكشر على ايه ارفع عينيك كده وقول له وريني السما الحلوة وريني الأبدية الممتعة شوف يا أحبائي يقول ايه هنا في نحوم يقول هوذا على الجبال قدم مبشر مناد بالسلام دول قدمي مين المسيح بتاعنا جاي يقول لنا انتوا خطاه وانتوا اشرار وانتوا وحشين وانتوا زعلتوني وانتوا جدفتوا عليا وانتوا أرك... انكرتوني قال لا لا لا ده جاي يقول قدم مبشر مناد بالسلام جاي يقول عايز افرحكم عايز اقول لكم خبر حلو السماء اتفتحت الاب يحتضنكم روحي القدوس يحل على الكنيسه يعمل فيكم أنا بأعطيكم جسدي أعطيكم دمي أعطيكم حياتي أجعلكم أعضاء في جسدي محاطين بالقديسين محاطين بالسمائيين لكم موضع في موكب السماء إيه ده؟ إيه الجمال ده اللي احنا عايشين فيه يا رب؟ قال عيدي يا يهوذا أعيادك أوفي نذورك فإنه لا يعود يعبر فيك أيضا المهلك قد انقرض كله ما فيش مكان للمهلك جوانا بلاش كلمة الخطية بلاش كلمة الشيطان بلاش كلمة التجربة قل له يا ربي انت حولت حياتي الى عيد لا ينقطع بد قد ايه بفرح لما اقرا رسائل القديس اثناسيوس الرسولي وهو مطرود من من كرسيه ويقول لشعبه ايه يقول لهم عيدوا لأن دي مسرة الله إنه بيطلب منك عيدي يا يهوذا أعيادك وكلمة يا يهوذا إشارة للكنيسة التي صارت إسرائيل الجديد فبيقول لنا عيدوا افرحوا انبسطوا وبعدين يقول إيه لأن عيدكم هو المسيح هتفتكر العيد اللبس المتزين ولا الكارت اللي بيتبعت ولا الايميل اللي بيتبعته للناس لا لا لا لا, لا. عيد بتاعك تدوق عذوبة حب المسيح الفائق عيدي يا يهوذا أعيادك أوفي نذورك لأنه لا يعود يكون فيك يعبر فيك أيضا المهلك سلام يا ربي لو كده اللي موجودين هنا كل واحد حاسس انه مفيش ولا ملي جوه قلبي للشيطان تقول لي بقى غلط اقول لك ولا تخاف خلي عينيك على مسيحك قدم لك التوبه واعطاك جسده وسلمك دمه وقدم ليك اسراره المقدسه واداك كنيسه مقدسه متهلله فرحانه دايما تسبح يا ربي نشكرك لانك تشبع كل احتياج فينا ان في ضيق ان في حزن ان في فرح ان في نجاح ان في تعب ان في اضطهادات ان في اكرام في كل الامور مسيحي لا يفارقني الهنا الصالح احبائي من اجل محبته العميقه اللي ادهنا يعطينا جميعا ان نتمتع بحياه التهليل الكامل لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين